استرقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم اخلص قلوبنا اللهم خلص قلوبنا اللهم احيي قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نقي قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الايمان قلوبنا هنا المدرسه الربانيه وهذا فرع التزكيه منها وفي شرح كتاب منازل السائرين للإمام الهروي رحمه الله تعالى وصلنا إلى المنزلة الحادية عشرة منزلة الفرار وصلنا إلى الدرجة الثالثة من منزلة الفرار وفي المرتبة الأولى من الدرجة الثالثة الفرار من رؤية النفس إلى شهود الحق الذي عليها وتكلمنا عن النفس من القرآن الكريم كيف أخبرنا الله عن نفوسنا وذكرنا أهمية معرفة النفس لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه وذكرنا تسع صفات من صفات النفس وصلنا إلى العاشرة أن النفس هي محل الشهوات وما ضيع الإنسان في علاقته بربه إلا شهوات النفوس فيها ما تشتهيه الأنفس الأنفس تشتهي تشتهي ولذلك كثيرا ما أسأله احنا قلنا في الحلقات اللي فاتت انك انت مفروض تضع نفسك احيانا محل اختبار تمتحن نفسك انك تسأل نفسك هل في نفسي حب لشيء مما يكرهه الله هو السؤال ده برضه اللي هو هل تشتهي شيئا مما حرمه الله لا ده انا عايز اسألك مطلقا بقى ماذا تشتهي اما سيدنا حذيفة بن اليمان في مرض الموت قيل له ما تشتكي قال ذنوبي قيل ما تشتهي قال رحمة ربي كتير من الناس وهو في سياق الموت يقولوا له نفسك في ايه ده حتى بتوع الاعدام لما يجوا يعدموه بيقولوا له اخر حاجة نفسك في ايه ايه اخر طلب تطلبه قبل ما تموت فلما سألوا سيدنا حذيفة نفسك في ايه الرحمة ربنا بعض السلف سئل ما تشتهي قال اشتهي ليلة طويل ما بين طرفيها حتى تمتد العمر كله احييها بالقيام لله النفس ليلة طويلة بطول العمر كله افضل واقف اصلي لربنا قيل لبعض السلف ما تشتهي قال اشتهي ان اقوم حتى يشتكي صلبي نفسي اقف لحد ما يجي لي انزلاق غضروفي لحد ما ظهري يشتكي يعني يمرض كتير بقى كلام السلف فيه ما تشتهي ما تشتهي هو ده السؤال اللي تسأله لنفسك نفسك في ايه و- وتعلمنا في المدرسة الربانية ان اجابة السؤال ده نفسي نفسي نفسي ومنى عيني ربنا يرضى عني وايه كمان بس مش عايز حاجة غير رضا ربنا بس هي دي إجابة ما تشتهي نفسك في إيه قيل للأحنف ابن قيس الصحابي ماذا تفعل في شهوة نفسك تعمل إيه قال سبحان الله وهل شيء أبغض إلي من نفسي حتى أنيلها شهوتها قال يعني هي نفسي لها لازمة عندي عشان لما تشتهي حاجة اديها لها قلنا ان نفسك عدوك اعدى اعدائك عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله منها نعوذ بالله من شرور انفسنا وكل يوم الصبح اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه فلذلك هي شر لازم تخاف منها وقضيتها ق- هي النفس قضيتها قضية الشهوات بتحب العاجلة بتحب الشهوات العاجلة عايزة لذتها دلوقتي في النفس ركون إلى السفاسف والملذات والشهوات والخطر شوف النفس بتركن إلى الشهوات وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات حفت النار بالشهوات النار كده وحواليها كده ايه شهوات شهوة الاكل والشرب شهوة النوم شهوة الكلام شهوة المناصب والعلو على الناس شهوة حب المدح شهوة شهوات كتير جدا مليئة النفس دي بالشهوات في قضية الشهوات كنا بنتكلم بقى في قضية الشوق انت مشتاق لايه زي الشهوات كده لان الشوق ده شهوة مشتاق ليه يعني نفسك في ايه غائب عنك قالوا الشوق هو هبوب القلب الى غائب حاجة مش موجودة انت بتتمناها بتشتهيها بتشتهي ايه الشوق مشتاق تشوف مين مشتاق تاكل ايه مشتاق تروح فين مشتاق تعمل ايه كل ديت شهوات الاشواق قلنا تزكية الشوق دي باشواق راقية ان انا اشتاق ان ارى وجه الله الكريم اشتاق ان ارى آه، جنة المأوى آه، ان اشتاق ان ارى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء والصالحين خلي اشواقك راقيه راقية أشتاق أن أرى سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى سيدنا النبي صلي عليه قال فإذا غشيها من أمر ربي ما غشيها كانت شوف الإنسان لما يقرأ الكلام ده يقول يا سلام يا رب ارزقنا الجنة يا رب هي دي اشتاق تزكية الشهوات انك تشتهي اشياء عظيمة اشياء راقية اشياء طاهرة تشتهي وترجو وتطلب 11 من صفات النفس الخيانة وقضية الخيانة دي يا جماعة قضية خطيرة جدا جدا يعني افضل اقول لك جدا للصبح والآية اللي بتزلزلني فعلا بال- بالحرف ده بتزلزلني قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وقفنا معاه كتير جدا وقلنا انا عبد المذنب الحقير كنت اتصور يا ايها الذين أف- كفروا لا تخونوا الله يا ايها المنافقون لا تخونوا الله يا ايها الناس لا تخونوا الله لكن يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله يبقى مؤمن ويخون ربنا ربنا قال كده يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الخيانة هي دي طبيعة النفوس نفوس خائنة واتكلمنا قبل كده عن الخيانة قلنا إن النفس الخائنة اللي بتدوق طعم الخيانة ما بتسلاش الخيانة أبدا وتلاقي كده اتعلمها في حياتك من مدرسة الحياة من كلام الله أن الله عز وجل علمنا وأخبرنا إن اللي يخون في الكبير يخون في الصغير خيانة قال الله عز وجل ولا تزال تطلع على خائنة منهم لا تزال تطلع الخونة دول على طول دايما بيخون وزي ما قلت لك بيخون في الصغير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وال والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه في في الخمسة أصحاب النار قال وأصحاب النار وأهل النار خمسة الشنظير الفحاش وذكر منهم الخائن الخائن الذي لا يخفى لا يخفى من ألفاظ الأضداد يخفى يعني يظهر لا يظهر له طمع حاجة بيطمع فيها وإن دق صغيرة إلا خانة شفت واحد باشا لابس بدلة وجرافته واقف بيشتري فاكهة من على عربية قدام المسجد بعد صلاة الجمعة بيشتري مشمش والراجل بيوزن المشمش راح واخد واحدة حطها في جيبه مش مشاية يا راجل عيب عليك بتسرق مش مشاية هو الخاين كده خاين يخون في أتفه حاجة واللي يخون في أتفه حاجة يخون في أعظم حاجة الخاين خاين النفس دي بتحب الخيانة بتألف الخيانة عارف آآ آآ يعني زول كده لما يروح واخد ده, ده مثال اخر يعني يروح واخد مش مشاية من على العربية بتاع المشمش ويحطها في غيره ويبتسم كده هي ضحكت عليه وخدت منه مش مشاية بيفرح بكده النفس الخاينة قال الله عز وجل ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الخين دايما ما هي معنى الخيانة كده ال- ال- أخذ ما لا يحق في خفاء هي دي الخيانة ان هو قدامك مبتسم واضح وهو بيحط ايده في جيبك ويسرق سبحان الله العظيم آه، آه، حصلت معايا انا مرة كده كنت راكب القطار ونازل من القطار وانا نازل من الباب واحد بيزنقني فعمال يزق فيا بيزنقني ليه ده فبيزنقني بصيت له كده فابتسم في وشي واما نزلت ما لقيتش المحفظه في جيبي هو بيزنقني في البتاع ده فانشغلنا بالزنقه و- و- وبيبتسم لي ابتسامه عريضه جدا ومد ايده خد المحفظه من جيبي هي ده الخاين هي دي الخيانه يبين لك قدامك انه بيحبك وانه بيحترمك وان هو بي- تأتمنه وهو بيخونك في أدق الأشياء ربنا جل جلاله قال لسيدنا النبي ما تجادلش عن الناس دول لأنك ما تعرفهمش ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ها يستخفون من الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وقال الله عز وجل في بداية أمر الصيام كان الصيام لحد آه، ال- ال- المغرب والإفطار المغرب اللي ينام بعد المغرب ما ياكلش يواصل والإفطار من المغرب للعشاء فقط والصيام بعد العشاء في بداية فرضية صيام رمضان فكان الصحابة هم عادة بيرجعوا من ال- من العمل أذان المغرب عادة كده كان طبيعة العرب هم شغلهم من قبل الفجر بساعة أو بساعتين يبدأ يروح الشغل ويرجع قبل الظهر بساعة القيلولة وبعدين يخرج تاني قبيل العصر وما ما كانش فيه دور ولا عصر بقى بس كان الوقت كده يعني قبيل العصر ويرجع اذان المغرب البيت ياكل وينام عشان كده كان صلاة العشاء تقيلة عليهم لانه المفروض بياكل وينام فعشان يقعد يستنى لما يصلي العشاء كان بيستتقلها شوية عشان كده الرسول قال ايه صلي عليه صلى الله- صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاتي العتمة العشاء والصبح الشاهد ايه ان الصحابة بقى ان الفطار بين المغرب والعشاء فقط على ما ياكل اللي يحب يأتي زوجته ما بيلحقش ف- يا دوبك رجع يعني إذا كان بيغتسل أو يتشطب من التعب وإجهاد النهار وبعدين يأكل لقمة ويصلي المغرب أو يصلي المغرب وبعدين يأكل لقمة ضاع الوقت فكان بعضهم بيتجاوز بقى ويجي يشتكي للنبي كتير انه جامع بعد العشاء ربنا سماه يختانون انفسهم علم الله انكم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فمدت إلى الفجر عشان تسمع الكلام وتطيع ربنا ربنا وسعها عشان ما تخنش نفسك عشان نفسك ما تعودكش انك تخون ربنا كتير من الناس النهاردة بيعملها ان يبقى الفجر هيأذن وهو المية في ايده يا ابني الفجر هيأذن يقول هشرب بس الفجر هيبدا هشرب بس هشرب هي دي دايما تلاقيه بيحب الخيانه ان ايه في دقيقه والرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن المؤذن والاناء على فم احدكم فلا ينزله حتى يقضي منه حتى يقضي منه نهمته انت مش محتاج لكده ما كان قدامك ساعتين كل واشرب زي ما انت عايز ده خلي ديت للمضطر للمحرج للمزنوق للي ما كانش لاقي ميه وجات له الميه في الوقت ده للي كان نايم وصحي في الوقت ده اللي مسافر ولسه داخل من السفر على باب بيته فبيلحق يشرب بقه ميه لها ظروفها الرخص ديت لها ظروفها الشاهد ان من الانفس أنفس خائنة تحب الخيانة وتألفها وتصر عليها وتعتادها و... وتفرح وتأنس بها نعوذ بالله من ذلك أن يعود الإنسان نفسه دي البداية وتربي عيالك على الأنفة من الخيانة انه ياخد حاجة لا تحل له ياخد حاجة ليست من حقه 12 من الاعمال الخطيرة للنفس التسويل التسويل قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي وكذلك ايه سولت لي نفسي القصة طويلة ولكن مهمة وخطيرة سيدنا موسى لما واعد ربه وذهب إلى ربه أربعين ليلة واستخلف أخاه هارون سيدنا هارون كان أكبر من سيدنا موسى وكان سيدنا, مو سيدنا هارون طيب طيب بكل معنى كلمة طيب عارف لما يبقى إنسان طيب تقول عليه طيب ها سيدنا هارون سيدنا موسى كان قوي جداً وكان في شدة فكان يقدر يظبط بني إسرائيل القيادة لها رجالها فالمهم لما استخلف سيدنا هارون قال له ايه قال وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين يبقى سيدنا موسى ودي القائد الخبير بيبقى عارف الناس اللي وراه فيهم مخربين فيهم مفسدين قال ولا تتبع خلي بالك في مفسدين هنا لا تتبع سبيل المفسدين سيدنا هارون بدأ يقود الناس الناس بني إسرائيل دول 12 قبيلة كبار وكل قبيلة فيها رؤوس وسيدنا موسى كان كاتم على نفس هذه الرؤوس أول ما سيدنا موسى غاب بدأت الرؤوس دي إيه تطل برأسها وسيدنا هارون كان مراعي حاجة قال له إيه قال لي سيدنا موسى لما سيدنا موسى عاتبه قال خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب ولم ترقب قولي قال إن- إن- أنت قلت لي ما تتبعش سبيل المفسدين والفرقة فساد فأنا ما حبيتش أفرق بينهم حاولت أقلب بين القلوب على قد ما أقدر فما ما قدرتش أعمل حاجة قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي طلع واحد كان عالم حبر من أحبار اليهود اسمه السامري السامري كان متشوف وهي دي من طبائع النفوس أن النفوس مستشرفة متشوفة طماعة النفوس فيها طمع فلما طبيعة النفس كده اما تشوف حد راكب عربية حلوة وخصوصا ان الحد ده كان مثلا ايه زميلك ولا صاحبك ولا انت وهو في مستوى واحد وتفاجأ تلاقي نفسك انت لا والله نفسي في عربية زي دي او تشوف حد مشهور اه نفسي ابقى كده إيه، حد هي دي فكان السامري عايز يبقى نبي عشان كده سيدنا موسى لما دعا عليه قال لو ان لك في الحياة ان تقول لا مساس هو كان عايز الناس تتبرك بيه وتبوس ايده وتقرب منه وتحتفي بيه وتقابله بالاحضان فقال له انت بقى عقوبتك ان ما حدش يلمسك هتبتلى بمرة الجلد دي قالوا ابتلي بالبرص فبقت الناس تنفر منه كله يخاف يلمسه حسين يعديه الشاهد ايه ان ان سيدنا موسى كان في وسط بني اسرائيل هو اخوه هو بقى نبي واخوه نبي فبقى كل الرؤوس القبائل عايزين كده فالسامري لما كان مستشرف لديك وعلى فكرة بعض العلماء ات- بعض العلماء اتكلم في قضية هل النبوة تنال بالكسب يعني ممكن واحد يجتهد في العبادة وطلب العلم و- ويبقى نبي ال- طبعا آه، ال- القول الصحيح واجماع الامه على ان النبوه هبه محضه من الله الله عز وجل يصطفي م- من خلقه من يشاء للنبوة ال- قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعله رسالته والأنبياء مصطفون ومختارون منذ بدء الخليقة حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم مجندل في طينته الشاهد ايه بس اللي احنا عايزين نسوقه ان الراجل المستشرف ده أي دايما كده ال- سلاسل الاخطاء متصله لما ربنا بيقول ايه يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ها ولا تجسسوا ها ولا يغتب بعضكم بعضا الثلاثه دول مترتبين على بعض اللي هيظن هيبدأ يعمل ايه يتجسس عشان يثبت اللي هو بيظنه فلما هو بيظن اتجسس لقى حاجة مظبوطة لازم يتكلم بقى يقول انا شفت فيغتاب هي كده ان السامري لما كان عايز يبقى نبي بدأ يتلصص على سيدنا موسى يشوفه بيروح فين وبيعمل ايه وبيقابل مين وبيتقال له ايه فكان سيدنا موسى بيت بي يتسلل ويخرج بعيد يقابل سيدنا جبريل على تبة كده عالية تل من ال ف السامري شافه هنا عشان كده قال ايه بصرت بما لم يبصروا به اصل انا شفتك بقى وانت مستخبي ورايح تقابل جبريل ما كانش حد شايفك فقبضت قبضة من اثر الرسول رحت المكان اللي كان بيقف عليه جبريل عليه السلام على التبة العالية دي على تل التراب ده ورحت واخد منه شوية تراب فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي السامري عمل سيناريو عمل فيلم هي النفس كده النفس عارفين الشياطين لما منعوا من ال من السمع قالوا ايه وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا اللي يطلع يسمع الشهاب يجري وراه يحرقه فهو قاعد يسمع هي الملائكة آآ آآ آآ ربنا سبحانه وتعالى لما يأمر بالأمر لملائكة السماء السابعة السماء السابعة يقولوا للسادسة والسادسة يقولوا للخمسة والخمسة يقولوا للرابعة والرابعة يقولوا للثالثة والثالثة يقولوا للثانية والثانية يقولوا للأولى ماذا قال ربكم فيقولوا لهم وهم بيقولوا للسماء الأولى الشياطين دول بيتلصصوا يسمعوا كلمة يجري ورا الشهاب هو بيسمع نص كلمة عشان كده ابن صياد لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له خبأت لك خبيئا قال الدخ الشيطان بتاعه سمع صورة الدخان كانت بتنزل في الوقت ده الدخان فهو سمع بس كلمة حرفين من الكلمة ده قال له الدخ فالشاهد ايه ان الشياطين بتسمع كده نص كلمة وبعدين يبني عليها قصة وحكاية ويعمل لها سيناريو ويعملها فيلم نفس الشيء نفسك كده زي ما قلت لكم قبل كده كان في الشيخ واقف مع واحد بره هنا فبيقول له مين اللي مين اللي جاي ده قال له قال له في حد بيند عليك فقال له لا سبت ولا حد فراح اخ سمع فقال على فكره الشيخ مسافر يا السبت يا الحد حد جاب سيره السفر دلوقتي بس هو سمع وبيقول ايه لا سبت ولا حد ف سمعها سبت او حد فعمل عليها هو كده النفوس هو مستشرف يعرف هيسافر امتى فسمع حته فراح بني عليها قصه وهي مش هو ده الموضوع هي دي النفوس النفوس كده بتبني قصص على على ما فيش السامري عمل كده ودي قصه نفسه اللي هي بتستشرف لحاجه معينه فبتبني لها قصص وتفتري اه افتراءات وقصص وتبني عليها حكايات وتعمل عليها مواويل النفس وده يا جماعة في وسط الكلام كده أكثر ما يفسد البيوت لما تبقى امرأة زوجة يعني بتتلصص على زوجها ممكن تعرف حاجة وتفهمها وتسمع حاجة فتفسرها وتعمل لها قصة والموضوع مش كده خالص ويفسد البيت او هو برضه يسمع حاجة او يفسرها عشان كده احسن حاجة بين الزوجين الصلاح والمصارحة انا سمعتك بتقول كده وانت بتكلم حد في التليفون ويفسر هو ويبقى بينهم وبين بعض الامانة والثقة التسويل تسويل خطير جدا وخصوصا يا جماعه إذا ركب الشيطان تسويل النفس الشيطان عارف ان النفس أمارة بالسوء الشيطان عارف ان نفسك أمارة بالسوء فبيستغل الفرصة دي الشيطان الشيطان يعلم ان نفسك تحب الشهوات فبيركب شهوة النفس الشيطان عارف ان نفسك لها هوى فبيركب هوى النفس الشيطان فلذلك إذا دخل من جهة التسويل كانت سببا كبيرا في الانتكاس عن كل أعمال الخير قال الله عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ايه ده هو مش التسويل ده عمل النفس والوسوسة عمل الشيطان ايه اللي جاب تسويل الشيطان هنا قال لك لا ما هو هنا الشيطان انتهز الفرصة بهوى النفس وشهوة النفس وبقى هو اللي بيسول للنفس اللي تسول لك عشان وسوسته ما بقاش تنفع بقيت انت تطرده بالاستعاذة فدخلك من جهة النفس بقى تسويل اسمع الآية الخطيرة دي قال الله عز وجل إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم يبقى هو القضية إن اللي كرهوا ما أنزل ما نزل الله انت عايز ترضيهم قلت لهم ماشي هوافقكم في بعض الامور الشيطان قال لك يا عم لينهم ومشيهم واضحك عليهم والدنيا تعدي ما يجتمع الشيطان والنفس ويبقى وسوسة الشيطان مع تسويل النفس تجيب الردة عن الأعمال الصالحة والسير إلى الله سبحانه وتعالى 13 آه الفتنة النفس فتانة مفتونة قال الله ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الفتنة قصة الآية دي معروف قال الله جل جلاله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم القيامة زي ما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أخبر يؤتى المؤمنون أنوارهم على قدر أعماله كل واحد هيرزق نور على قدر شغله على قدر عمله فمنهم من نوره كالشمس ومنهم من نوره كالقمر منهم من نوره كالكوكب الدري منهم من نوره على قدر إبهامه يضيء مرة وينطفئ مرة المنافقون ليس لهم نور فيقولوا للمؤمنين ايه انظرونا لان الدنيا ظلمة قبل ال... قبل الصراط لما الرسول سئل واين الناس يومئذ قال في الظلمة قبل الجسر قبل الصراط الدنيا ظلمة جدا مفيش نور غير كل واحد معاه نوره على قده ماشي بيه فالمنافقون يقولوا للذين امنوا ايه انظرونا انتظرونا خدونا معاكم نقتبس من نوركم المؤمنين زي ما ربنا اخبر يوم القيامة فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون ما كنتم تستهزئوا بينا في الدنيا نستهزئ بيكم بقى يوم القيامة نسخر منكم كما كنتم تسخرون فالشاهد ايه ان المؤمنين يسخروا منه المنافقين يقولوا للمؤمنين استنوا خذونا معاكم فراركم قالوا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قال لهم على فكرة النور ده احنا جايبينه من ورا هناك هنا ارجعوا هاتوا لكم نور يلتفتوا عشان يجيبوا نور فضرب بينهم بسور له باب بقى المؤمنين جوه في النور والمنافقين بره في الضلمه ينادونهم ألم نكن معكم المنافقين يقولوا للمؤمنين ايه قال لا احنا مش كنا معاكم كنا بنصلي معاكم في الجامع كنا بنحضر معاكم الدروس كنا بنصلي معاكم العيد كنا بنلعب معاكم كورة ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم هو ده الإشكال الكبير فتنة النفس إنك تفتن نفسك الإشكال الكبير أن تفتن نفسك أيها الإخوة الفتن كثيرة جدا جدا جدا لا تعد ولا تحصى اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نضل أو نفتن آمين وكل واحد احنا قلنا بقى معرفة النفس عارف نفسه وده من الفقه انك تعرف نقطة ضعفك وتعرف نقطة قوتك وتعرف تعرف مدخل الشيطان اليك وتعرف نفسك ما بتستحملش ايه بتضعف قدام ايه تعرف عشان تقدر تحمي نفسك من الفتن وقلنا كتير بقى الامثله الواضحه في زماننا اذا كنت انت عارف انك اذا فتحت النت هتغلط بلاش تفتح النت تبقى عارف زي قلنا كده في صله الرحم لو رحت بيت خالتك عندهم بنت واخده عليك شويتين من ايام الجاهليه بتاعتك فمش هتسلم خليك بعيد كفايه مع خالتك دي بالتليفون وتبعت لها هديه مع امك او مع اختك الى اخره انت عارف المكان اللي في السوق الفلاني ده فيه فتنه ما تروحش الى اخره انت عارف لا تفتن نفسك احذر من الفتنه لأن القلوب ضعيفة والفتنة والفتنة خطافة 14 الخداع إن شاء الله لما نيجي في نقاط العلاج وهنتكلم بقى عن النفس النبيلة نفس النبيلة اللي هي النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي دي مسمينها النفس النبيلة هنتكلم فيها بقى أن النفس النبيلة ديك لا تخدع ولا تخادع النفس الإنسانية البشرية بنتكلم في نقط- في نقاط العلاج سياسة النفس ان لما نفسك تيجي تخدعك انت اخدعها اضحك عليها سياسة النفس قال الله عز وجل عن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في تلازم بين الخداع والكذب في تلازم بين الخداع والكذب لازم الإنسان يبقى واخد باله إنه لما يبقى كذاب بيخادع نفسه هي كمان بتخدعه بتسول له وتصور له شخصه في وضع وطبيعة غير أصله وطبيعته خداع خداع النفس النفس دي تخدعك تقول لك الناس بتحبك وهي الناس مش بتحبك ولا حاجة ان انت فاهم اكتر من الناس دي اللي بينصحوك ان انت اكبر من كده ما تتواضعش لحد هيركبوك ان انت لو سمحت الناس دول هيأذوك انك انت لو سبت لهم هي دي النفس مع الكذب والخداع والمرض تضيع الإنسان فما تصدقش نفسك صدق ربنا ما تصدقش نفسك صدق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا قال لك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي حاجة تقولها لك نفسك غير كده ما تصدقهاش خليك على حقيقتك انك العبد المذن العبد الفقير المذنب الحقير ما تصدقش نفسك لما تنفخ فيك الكبر والغرور والعجب والتعالي على الناس ما تصدقش نفسك لما تستجلب حب الناس ومدحهم اقف مع نفسك وألزمها حدها تنجو إن شاء الله نكتفي على هذا المقدار ونستكمل في اللقاء القادم وقفنا عند النقطة الرابعة الرابعة عشرة الخداع الخداع وبإذن الله تعالى نستكمل في اللقاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم